السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل نبدأ اليوم يعني أول جلسة من جلسات التفسير أو جلسات قرآنية احنا مش عايزين نسميها مجلس تفسير ونرجو أن يصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع بيت ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يعني نسأل الله عز وجل أن يكون المجلس ده مجلس بتحفه الآن الملائكة والآن بتنزل علينا السكينة والرحمة وأن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا الآن سريعا قبل أن أبدأ هذه المجالس مجالس القرآن إن مجموعة من الناس يقعدوا في بيت في من بيوت الله عز وجل في مسجد ويقرأوا سورة معينة ويجيبوا أي تفسير مبسط أيسر التفاسير لشيخ أبو بكر الجزائري أو تفسير الشيخ السعدي أو مختصر لتفسير الإمام ابن كثير أو أي تفسير مبسط إن هم يجتمعوا في مسجد ويقرأوا السورة ويتدارسوها مع بعض واحد يقول أنا قريت في الآية دي معنى فلاني أو أنا قرأت في هذه الآية هذا المعنى الطريقة اللي ممكن احنا شايفينها بسيطة جدا ديت هذه الطريقة زكاها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها الله عز وجل يعني الأحداث اللي بتحصل والطاعات اللي بتحصل كتير نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء معينة بيذكرها الله عز وجل في من عنده فمنها المجالس القرآنية اللي بتقام في المساجد هذه المجالس هي حقيقة فعلا هي الوقود الحقيقي وهي الزاد الحقيقي للقلب المنطلق إلى الله عز وجل لأن لازم يكون الغذاء هو القرآن غذاء القلب هو القرآن فلما يبقى الإنسان يقعد في بيت من بيوت الله وبتحفه الملائكة وبتنزل عليه السكينة والرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده يبارك في هذا المجلس لبركة القرآن لأنه كلام الله عز وجل فالمجالس دي بتبقى مجالس مباركة مش عشان المتكلم فيها شخص معين أو المسجد مسجد معين أو المستمعين اللي بيستمعوا المجلس مجلس أو حتى هم لو ما فيش مستمع ده هم كلهم بيتكلموا مع بعض وبيستمعوا لبعض كلهم وتواصوا صيغة التواصل إن كله بيوصي بعضه هذه المجالس مباركة لبركة القرآن فهذه المجالس نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لها القبول وان هي تنتشر في الارض وان نرجع تاني كان زمان الصحابة لما يجلسوا مجلس مع بعض وسيدنا عمر الخطاب يقول لأبو موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى الأشعري القرآن وكان سيدنا عمر الخطاب يجمع أهل المشورة ويجمع كبار أهل بدر ويجمع كبار الصحابة عشان يتناقشوا في الآيات يسأل في مرة عن إذا جاء نصر الله والفتح ويسأل في مرة عن آيات من سورة البقرة ويسأل في مرة في آيات أخر وتتعدد الأجوبة ويوصلوا الرأي في هذه الآيات كانوا يتدارسوا من القرآن فبإذن الله عز وجل نبدأ مجلس مع بعض في سورة العلق ويعني يكون الأولى والأفضل ان انتوا ان احنا كل مرة مثلا نحدد الصورة اللي نتكلم فيها بحيث ان انت طوال الفترة ديت بتقرأ في تفسيرها بتصلي بيها بتراجع حفظها بترجع تاني تقيم علاقة مع هذه السورة مرة أخرى لأن أنت لما بتترك سورة من سور القرآن فترة طويلة بتجف العلاقة بينك وبين السورة العلاقة اللي بينك وبين السورة بتجف فآخر مرة مثلا صليت بسورة فاطر امتى واخر مرة قرأت تفسير سورة سبأ امتى واخر مرة فتحت المصحف وقعدت تبص على معاني سورة الاحزاب امتى فالواحد من كتر بعده عن القرآن بيجف فالانسان بيعجب ازاي الانسان قلبه هيعيش وهو بعيد عن القرآن فنبدأ بإذن الله عز وجل سريعا كده وقفات مع سورة العلق والكلام في سورة العلق كلام الواحد لما بدأ يبص الناس اللي كتبت في سورة العلق أو عملت شرايط عن سورة العلق وجد اهتمام بالغ من العلماء والمفسرين بهذه السورة اهتمام بالغ من العلماء والمفسرين والدعاة بسورة العلق ليه؟ لأنها البداية ولابد أن يكون الإنسان بداية لابد أن تكون بدايته صحيحة لازم تكون بدايتك صح عشان تعرف تنطلق صح فلو تخيل إنسان من البداية وماشي غلط فمستحيل هيصل إنما الإنسان لما يبدأ صح والطريق من الأول مسدد وموجه يصل بإذن الله عز وجل إنما من الأول ماشي في طريق غلط لن يصل فسورة العلق أهميتها لأنها البداية ومهما فكر الإنسان إزاي تكون البداية بعقله لن يصل فالقرآن بيعلمك ما لم تعلم وبيبصرك ما لم ترى فلما بتبدأ من خلال تنظر إلى العالم وإلى نفسك وإلى صفات الربوبية من خلال سورة العلق بتشوف, بتشوف الناس صح وبتعرف نفسك صح وبتقدر وبتبدأ تفهم يعني ايه ربوبية ويعني ايه الرب وأو ايه اول علاقة بين الانسان وبين الرب بين الخالق وبين المخلوق بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق فبتبدأ الصورة تخليك تشوف صح نبدأ مع بعض سورة العلق سريعا كده بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى هذه الآيات لغاية قبل كلا إن الإنسان ما يطغى نزل بها جبريل لأول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فضمه حتى بلغ منه صلى الله عليه وسلم الجهد ثم أرسله فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فكرر ذلك ثلاثا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق نقف سريعا وقفات مع أول آية ديت أول شيء إن أول كلمة بدأت اقرأ قيل اقرأ القرآن وكأن البداية في علاقتك بالله عز وجل هي في قراءة القرآن لأنك أنت هتوصل لربنا إزاي ما هو أنت نفسك ترضي الله عز وجل ونفسك تفهم تعمل إيه وإيه هي الحقائق الكونية العظيمة الموجودة كل ده موجود في القرآن فتخيل الإنسان من غير القرآن فعلا إنسان أعمى فلو إنسان بدأ بدون اتصال بالقرآن هيبقى إنسان تائه ينظر يقدر الأشياء على غير قيمتها يغر في الأشياء يبدأ يغر في الأشياء مش عارف قيمة الأشياء فأول شيء أول وقفة معانا في السورة قضية القرآن وإن لا وصول لك بدون القرآن مش وصولك هيتأخر لا وصول لك إلى الله عز وجل بدون القرآن الفوائد كتير فاحنا ايه بنجمع فوائد سريعة مع بعض ثانيا ان السورة بدأت بأمر اقرأ ما بدأتش سنقرئك مثلا فلازم الإنسان يفهم ان عشان ينطلق إلى الله عز وجل تجد ان الصورة مفادها اقرأ ولا تطيعه واسجد مفاد الصورة كبتطلع بها كأوامر تنفذها في أوامر وفي منهيات فالإنسان اللي مش هيبدأ ينفذ اللي بيتقال له من الأول مش هيوصل يعني اقرأ دي سلم قم فأنذر سلم قم الليل سلم معراج بيصعد بيك لو مش هتطبق الأشياء دي مهما بقى قعدت تفكر أو تتمنى لا وصول لك يعني لما ربنا قال لسيدنا موسى أنا اخترتك قال خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لما ربنا قال لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين قال يا مريم اقنوتي اقنوتي لربك اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يبقى كل تشريف مع أمر لما يجي تشريف معين ده مش معناه انك وصلت خلاص لا ده معناه زيادة الأوامر اللي عليك فالبداية بدأت بإقرأ إنك لازم تتقرب بالشبر قال الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا يبقى أنت اللي بتاخد الشبر الأول مشكلتنا في الأغ... يعني مش في الأغلب دايما مشكلتنا في الشبر الأول لأن ربنا بيقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا فأنت عندك ذراع سهل ذراع من الطريق إلى الله عز وجل مستنير في سهولة لأن في معية ربنا فبتمشي في الذراع ده بسهولة فتتقرب الذراع يتقرب الله إليك باع تمشي في الباع تبدأ تمشي يأتيك الله هرولة تبدأ تجري انت في الطريق فكل الطريق سهل ما عدا أول شبر لابد فيه من بذل ومشقة فلاقتحم العقبة لازم في عقبة في الأول بتقتحمها بترمي نفسك فيها فالشبر بدأ بإقرأ وبعدين قم فأنذر وبعدين قم الليل فهذه الأوامر لا بد أن الإنسان يطبقها الأوامر دي مش جاية عشان مجرد إن هي تتلى لا تتلى وتطبق فأول تخيل أول آية في القرآن أمر اعمل كذا كتير من الناس مش عايز يسمع كلمة اعمل وما تعملش يعني هو عايز حتى لو هيسمع مش عايز يطلع بأعمال وعايز يطلع بكلام لا فأول شيء في القرآن أمر تاني شيء أن أول شيء في القرآن أمر لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ فلما يطلب منك أشياء أنت ما عملتهاش قبل كده ما تقولش مش هينفع فكان الحل إيه اقرأ باسم ربك انك تستعين بالله حتى لو ما تعرفش ما يقول لك اشتغل في الدعوة يبقى تستعين بالله وتبدأ تبذل الأسباب لأن عندنا بعد كده علم بالقلم القلم ده سبب يبقى لابد ان الانسان حتى لو طلب منه اشياء ما بيعملهاش قبل كده ما نقولوش صلي القيام يقول لك اصل انا ما صليتش قبل كده ما اقرا القران اصل صعب اطلب العلم اصل ما اعرفش ادعو الى الله اصل ما اعرفش لا فأول أمر نزل أو أول كلمة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا البداية كانت بيقرأ كان المتوقع ان البداية تبقى بقوم الليل او قوم فأنذر لا اقرأ قبل قوم الليل وقوم فأنذر ليه ليه البداية بإقرأ قبل قوم الليل وقوم فأنذر البداية بالثلاث أوامر دول هم دول أركان الإنسان المسلم الصالح المصلح ثلاث أركان يقرأ يتعلم كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله يقوم الليل ليه البداية بإقرأ قبل قوم الليل وقوم فأنذر احنا أشرنا انه عشان يمشي صح لان انت هتدعو الى الله عز وجل من غير قرآن هتضل هتضيع انت حتى لو قمت الليل وقلبك انشغل عن معاني القرآن بعض للأسف يعني الناس ممكن قيام الليل يطغيه اصلا يحس ان هو ايه وزي ابن القيم يتكلم عن احيانا الانسان وكثير من السلف لما كان بيقول يعني يعني ان هو يبيت نائما ويصحى نادما احب اليه من ان يبيت قائما ويصحى معجبا يعني يصحى الصبح يستيقظ معجبا او يصبح معجب بقيامه ده اسوأ من ان هو لو كان راحت عليه نومه وقام ندمان على تقصيره بين يدي الله عز وجل كان افضل له انه يصحى ندمان فالشاهد ان البداية باقرأ هي اللي بتديك النور في كل حياتك بعد كده اللي هو قراءة القرآن وزي ما بيقول زي ما بيقول الامام البخاري العلم قبل القول والعمل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك يبقى لابد ان الانسان لما بيقرأ بيتعلم من خلال القرآن يبقى اول شيء احنا قلنا البداية بالامر تاني شيء طب انا ما اقدرش باسم ربك تستعين بالله عز وجل تذكر اسم الله عز وجل على كل شيء على الصعب وعلى السهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا سهلا ما فيش حاجة سهلة إلا ما جعلته سهلا يعني حتى حفظ الآيات الصغيرة دي مش سهل إلا أن يسهله الله عز وجل فقضية اقرأ أو أي أمر من أوامر الدين بيبدأ القرآن يعلمك في أول الآية آية مش أول آيات أول آية في القرآن إن أي شيء لابد أن تستعين فيه بالله عز وجل وأن تذكر اسم الله عز وجل عليه وأن تستحضر دائما معية الله عز وجل لك أثناء السير والطريق إلى الله عز وجل لازم وإلا زي ما قلنا هتنسب الأشياء إلى قدرتك وإذا لم يكن من الله عون للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده لو ربنا ما عنش الإنسان أول حاجة تضيع الإنسان عقله ودماغه واجتهاداته لو صار بعيدا عن الله جل اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا بدأ الكلام عن الربوبية وعن صفة الخلق لله عز وجل من صفات الربوبية ليه ما قالش اقرأ باسم الرحمن الرحيم ليه من الأول في هذا الطريق الطويل اللي بدايته كانت اقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يسجد عند الكعبة وأبو جهل بيقول له لا لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أظهركم لأطأن عنقه هذه البداية إلى الطريق الطويل اللي انتهى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الطريق الطويل ده بدأ باسم ربك ليه الربوبية وليه الخلق لو جينا نشوف كده أول خمس آيات أو أول ست آيات لو جينا نبص كده على أول خمس آيات وست آيات هنلاقي فيها أن كلمة ربك جت مرتين وكلمة الإنسان جت مرتين في أول خمس آيات وأول ست آيات يبقى جت ثلاث مرات والخلق جه مرتين خلاص كأن البداية اعرف نفسك واعرف ربك والبداية دي اللي بيبدأ من غيرها زي ما قلنا بيضل اللي مش عارف قيمة نفسه قد ايه هو فقير قد ايه هو ضعيف قد ايه هو محتاج اللي ما بيبدأش البداية دي وما بيعرفش قد ايه ربنا قدير قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يخلق من العدم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى له فضل على الانسان هو الذي رباه بنعمه هي دي البداية كأن بداية القرآن اعرف ربك واعرف نفسك لازم تعرف الحقيقة دي اعرف ان الناس كلهم علق اعرف ان ربنا جابهم كلهم من عدم اعرف ان ليك رب بيربيك بالنعم يعني انت بتربو يعني انت بتزيد في كل حاجة في جسمك وفي مشاعرك وفي افكارك وفي فهمك وفي قوتك وفي اموالك اي شيء النمو اللي بيحصل ومش انت بس الكون كله والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون كل الكون بيربو برعاية الله له ان ربنا سبحانه وتعالى ربه عشان كده بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا خلق الكون ده بصفات معينة من هذه الصفات ان الكون سنة بيكبر تدريجيا يعني الانسان لما بيتولد بيقعد تسع شهور بيبدأ الأول مني ومع البيضة يبقى بعد كده العلقة تتمسك تمسك العلقة في جدار الرحم وتبدأ تكبر مضغة تتخلق والعظام يكسو اللحم وبعدين ينزل انت مستني تسع شهور مش هينزل لك واحد في ستة ابتدائي مثلا مش هينزل يجري لا ده لسه بي... انت انت مستني تسع شهور بقى معتقد بقى ان خلاص وهو ده على فكرة الإنسان الملتزم يعني ممكن يفتكر بقى إنه إيه قاعد بيجاهد بقاله تسع شهور إنه خلاص بقى إنه هو بقى ينطلق لا الإنسان فطر إن هو بيربو إلا أن يشاء ربي شيئا فتخيل الإنسان بينزل ولسه بيحتاج يرضع ولسه بيبكي ولا يتكلم وبيعرفش يمشي ويبدأ يزحف ويبدأ ياه النبتة تبقى بذرة وتبدأ تطلع الجذور والساق والأوراق وتك فالكون كله بيربو ليه ربنا خلق الكون كده في صفة التدرج دي ان الشمس مش تيجي مرة واحدة وتقفل مرة واحدة يعني تخيل كده احنا قاعدين فجأة الشمس طلعت وبعدين مثلا الساعة خمسة خمسة وعشرة خمسة وتل فجأة الشمس غابت ما بيحصلش كده يبدأ في نوع من الايه التدرج فالتدرج ده ليه من حكمة التدرج في الكون كله في النمو ده انه يظل يحتاج الى الله عز وجل في كل لحظات من لحظات حياتي طول ما انت بتكبر انت محتاج لربنا طول ما قلبك بيدق طول ما الكلية شغالة طول ما الرئة شغالة طول ما الخلايا بتاعت جسمك بتنمو طول ما البذرة بتكبر وتبقى نبتة وبعدين شجرة طول ما السماء بتتمدد كل ده يحتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته فالكون كله لا يستغني عن ربه لحظة واحدة عشان الإنسان بمجرد ما يشعر يظن جاهلا خاطئا مخطئا يظن انه استغنى في مرحله من المراحل لو ظن اللحظ لو ظن ولو للحظات بالاستغناء هيطغى يعني الانسان وهو في بطن امه يحتاج الى ربه وهو رضيع يحتاج الى ربه فدي ممكن تبقى واضحة اه لان هو ما حدش هيوصل له وهو علقة ومحتاج لربنا ولسه رضيع طب لما يبقى شاب وبلغ اشده 30 سنة وراجل معاه شهادات ومعاه اموال ايضا يحتاج الى ربه هو طوال مر... طوال رحلة حياته والكون كله هو اشبه بالعلقة يتعلق بالله عز وجل الكون كله طوال يعني زمنه يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى ما تسقطش ورقة إلا بإذنه سبحانه وتعالى كل شيء يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى فالبداية برب العالمين اقرأ باسم ربك ومن صفات الربوبية الكتير صفة الخالقية ليه صفة الخلق ليه الكلام دايما في البداية على الخلق أصل طبيعي الإنسان العاقل اما يروح في اي حتة او يسأل انا ايه اللي جابني هنا يعني ده سؤال منطقي اما يبص كده يعني طبيعي ان الانسان اما يبدأ ينظر يقف بس ثلاث دقايق يبص على دراعه وعلى قلبه وعلى ايده ورجله والشمس يبدأ يسأل اول سؤال منطقي يقول مين مين اداني هنا مين اداني ده مين اداني ايدين مين اداني رجلين مين جابني هنا مين خلق ده طبيعي انت بتدخل بيتك وتلاقي حاجات جديدة اول سؤال بتسأله مين اللي قبل ما تسأل ايه الحاجة مين اللي جابها تخيل انت مروح الوقت, الوقت البيت لقيت البيت مليان اكل وشرب وهدوم وكل اللي انت عايزه كل ما تتمناه وجدته في بيتك مش منطقي جدا ان تدخل تقوم مغير ولابس الهدوم الجديده واكل وداخل نايم عادي ده مش منطقي ابدا يعني ده يعني ده اعزكم الله دي اخلاق الانعام تدخل تلاقي اكل تاكل ما فيش مشكله مش ما بتقعدش تفكر ايه ده ايه اللي جاب الاكل ده هنا انما ربنا بيقول فلينظر الانسان البني ادم ينظر الاول الى ايه الى طعامه ده طبيعي مش بيتحط له اكل يقوم داخل واكل وماشي وخلاص جه لقى ايدين ورجلين قام شغال وخلاص لا طبيعي انه يقف يسال فالفطره الطبيعيه لما تضغط عليها بصفه الخلق تستجيب ده طبيعي عشان كده الكفار كانت البداية معاهم بالضغط عليهم ولئن سألتهم من خلق كان يقولوا ربنا فتبدأ تقول لهم بقى وبما أن إذن بما هو اللي خلق إذا له الأمر ألا له الخلق والأمر لما يفسد فطر الناس تيجي تقول له مين اللي خلق يقول لك ما اعرفش ده ضايع ده ده محتاج بقى من ايه من قبل الاول انما الكفار المشركين اعتى الناس وبالطبع اليهود والنصارى ودول كانوا اعداء الاسلام تسالوا مين خلق يقول ربنا تبدا تكمل فبدا الغرب دلوقتي عايز يمسح من الناس ذكر الخلق طغيان الاسباب اللي وصل له الناس اعتقد انه ممكن يعمل كل حاجه انه يرجع يكتشف سر الحياه انه بيطلعوا في الكون يقول لك بنبحث عن مكان اخر نعيش عليه غير الارض حتى يقول يسموه ايه يسموه غزو الفضاء غزو ليه مش اكتشاف شوف خد بالك من التعبيرات الإنسان لما بيبعد عن الاتصال بالقرآن عدائي غزو غزو ليه انت بتغزو مين انت بتعادي الله قصدك بتغزو الفضاء هو انت ليه معتقد دايما انت ليه ناس ان ليك رب ليه ناس ان ليك رب هو اللي خلق كل شيء يعني انا شفت فيلم تسجيلي علمي بيشرح الكون والمجرات والمسافات وايه الكواكب ففيلم مبهر انت طول ما انت بتتفرج على الفيلم عمال تقول سبحان الله غصب عنك اجبار فتلاقي الراجل اللي عمال يشرح في اخر الفيلم بتاعت ساعه ونص يقول ايه ولا نعلم من الذي اتى بهذه الاشياء ولا نعلم ايه اللي هيحصل ولا كيف اتينا ولا ايه ولا كيف كانت البدايه ولا ايه اللي هيحصل يا نهار ابيض مش عارف مش عارف انت لو سالت طفل صغير فتره يقول لك ربنا اي حد ما تعالى يا عم محمد مس ايه اللي عمل يقول لك ربنا اي حد تساله مش وعلماء في الفلك فطغيان الاسباب وهنا لما نيجي نبص كده نبص على المعادله ديت الذي خلق يبقى دي القدره المطلقه خلق الانسان من علق بالنسبه للانسان العلق ده العجز المطلق ما هو العلقه دي يا جماعه ده شيء كده حته لحمه متعلقه في جدار الرحم وسوائل ودم بينزل وهو في لحظه م... يعني معرض انه ينفك وينهار وينزل شفت مشهد كده مشهد يعني واحد اترمى في شلال وشلال جارف والشلال عمال يخبط يمين وشمال وبعدين لقى حته شجره طالعه قام ماسك فيها وفي لحظه الشجره عماله تبدا تفك تفك وحظه بقى جه مثلا اي حاجه بدات تاكل في الشجره عارفين انتوا المشاهد ال... ال... ال... الدراما ديت والاثاره ديت وعمال بقى يتفرج على الشجره وهي بتتفك هو ده الانسان متعلق علقه في كل حاجه يعني في كل خطوه من خطوات حياته هو كده بس هو احيانا غطاء الاسباب بيعميه فالعلق ده العجز المطلق فالانسان عاجز الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم ربنا كريم الذي علم بالقلم الانسان جاهل طب عندنا معادله الانسان عاجز الانسان جاهل الله قدير الله كريم كان المتوقع الانسان يطيع ربه تفاجئ ان ايه رقم ستة بعد المقدمات الخمسة دي كلا ان الانسان ايه لا يطغى اه انا عايز اقول كلمة بس ما ينفعش تسجل ده الانسان ده فاهمين انتوا الانسان مش ممكن ايه ده ايه الاقول ايه ايه الدنو ده في المعاملة ايه ده عاجز جاهل خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين اذا دي بيسموها في اللغة اذا الفجائية من نطفة فاذا هو عارف ابنك مثلا انت ما عملتلوش حاجة انتم تخلقونه ابنك بقى انت عمال جبت له البامبرز ورضعته وتصرف عليه وتوديه حضانه وتدخله ابتدائي ويقول عايز شنطه وعايز جزمه وعايز مش عارف ايه وتقعد ويطلع واول فلما اشتد ساعده رماني تخيل اول لما يبدا يكبر يبدا يطغى عليك وما يعبركش ويقسو عليك ايه ده تبقى انت عايز تقول على الشخصيه دي ايه يعني انتوا بقى براحتكم كل واحد يحط بقى اللي هو ايه فتخيل لما الانسان يعمل كده مع ربه دي البدايه معقول بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال يقول الله عز وجل يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا ايه انا نسيت معاك ايه ايه اللي اعماك مش كده كلا ان الانسان ليطغى شوف الانسان ثلاث مرات خلق الانسان من علق يبقى الانسان من علقه علم الانسان ما يبقى الانسان جاهل كان المتوقع الانسان يطيع كلا ان الانسان لا يطغى ايه ده ايه المفارقة الرهيبة دي بين المقدمات والنتائج ايه المفارقة الرهيبة دي نسي انه خلق من عدم نسي ان ربه اكرمه نسي نسي حينما كان نطفة كان لا يستطيع ان يدفع عن نفسه اي شيء حتى الهواء ما يعرفش يعمل حاجة لنفسه فالضغط على الفطر بصفة الخالقية تخلي الفطرة اللي فيها بقايا فطرة سليمة تستجيب فالبداية في القرآن بدأت بالخلق عشان كده وأيضا الخلق يخليك مع ربنا مش خايف من حاجة الخلق بيديك يقين في قدرة الله خلق بالذات يعني الرحيم واللطيف والرؤوف كل دي صفات بترحمك او في لطف او في حاجات مخلوقة ربنا بيرحمك بحاجة معينة بسبب معين الخلق هو الايجاد من عدم حاجة مش موجودة وربنا جابها لا يستطيعها الا الله فبيخ... عشان كده لما سيدنا زكريا قال أن قال قد خلقتك من قبل فكروا بالخلق كلموا عن صفة الخلق لما تعجب زكريا ازاي يجي له ولد وامرأته عاقر وبلغ من الكبر عتية و... قال قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فالتذكير بصفة الخلق صاحب الجنتين شاف الجنات والأنهار والنخيل والعنب والأشجار قال ما أظن أن تبي معايا أسباب الأسباب دي لا يمكن تروح أبدا قال أكفرت بالذي خلقك انت نسيت أصلك انت جاي منين الحاجات دي جت منين أين خالقها أين مبتدئ خلقها ونشأتها فين فصفة الخلق تلاقي كتير خلق وبعدين شوف الجمال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق هنا قالوا المفعول محذوف يعني خلق كل حاجة وبعدين خلق الإنسان طب ما كان ربنا قال الذي خلق والإنسان من ضمن اللي ربنا خلقه ليه التركيز على الإنسان كأن في عناية خاصة بخلق الإنسان وكأن اللي خد العناية الخاصة هو اللي طغى يعني كان المتوقع ربنا خلق كل حاجة وخلق الإنسان بعناية خاصة وتسجد لما خلقت بيدي حاجة خاصة نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى العناية الخاصة دي كانت تستوجب مزيد شكر إنما الكون كله يقول أتينا طائعين والإنسان اللي خد العناية الخاصة يطغى إيه المفارقات العجيبة دي خلق الإنسان كمال العناية من علق أصله وخلق الإنسان يعني كل الناس فلما تيجي تبص على الوزير والرئيس وفلان والطبيب والمهندس كلهم علق ودي مقدمة عشان لما تيجي تتعامل مع أمثال أبي جهل اللي هيجي دلوقتي أبو جهل اللي منع مش هيجي دلوقتي يعني هيجي السلام أنا قصدي هيجي يعني هيجي معانا في الآيات بتيجي تتعامل مع امثاله تعرف انه اصله علقة فتعامله على قده تديله حجمه الحقيقي احنا قلنا القرآن بيخليك تبصر الاشياء على حقيقتها فتدي لفلان حجمه مش كده سيدنا موسى يقول لهم بيقول لبني اسرائيل انتوا خايفين من الهيلمان ده يعني فرعون واللي معاه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض يجيبكم بس يعني هو يشيله ويجيبكم مكانه ده عند بني اسرائيل ازاي يعني ازاي تخيل لو احنا يعني 24 يناير 2011 وبقول عادي ربنا يشيل حسني ويجيب اي حد مكانه انت تقول اه ماشي ده في ال... مش في الاحلام ده وعند امن الدوله ده في الكوابيس مش يعني وده انت ما انت ما, ما بيجي خيالك يسرح بت... بتظن ان ده عند احفاد احفاد احفادك وبتتخيل حاجة هتحصل حاجة هتنزل من السماء يعني انت بتقعد مش متخيل ان باسباب بسيطة جدا ان ممكن الموضوع عادي يهلك عدواكم ويستخلفكم في الارض عاد قالوا من اشد منا قوة ربنا اهلكهم بايه بهوى مش شوية هوا ما عرفش يقف قدام شوية هوا يعني فالإنسان بيضغط أنا قرأت أثر مضحك في في الطبري الإسرائيليات إن سيدنا موسى ومعاه بني إسرائيل وبيجروا فضرب البحر ففلق البحر فدخل موسى وبني إسرائيل أنا متوقع إن فرعون أول لما يشوف المشهد يقول الله ده إيه ده ويقول بقى آمنت فرعون لما شاف المشهد ده التفت إلى جنوده وقال ألا ترون البحر فلق فرقا مني شايفين طب ما هو اتفرق لموسى قبلك يعني مش فاهم يعني ايه كأنه من شدة خوفه من بدري يعني من مسيرة شهر والف... ايه ده ايه الغباء ده العجيبة ان اللي معاه صدقوه مشوا يعني انا مش متخيل يعني انا مش عايز اطلع بس بره يعني الواحد لما بيقرا في سوره الزخرف فرعون بيقول ايه آه آه الايات اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ويقول لولا القي ده هو الوقت لما بيقول ان موسى نبي فبيقول لهم بقى شوف بقى الخطاب العقلي اللي بيقنعهم فرعون بيقول لهم ايه فلولا القي عليه اسوره من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ده هو بيعمل مقارنة بيقول لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أنا حاسس ده خطاب أطفال بيضحك على شوية عيال بيقول لهم اه لو كان معاه ذهب أو معاه ما يعني العجيب اللي نلاقي بعدها ايه ان الناس بتسقف فاستخف قومه فاطاعوه ده صدقوه ايه ده صدقوا الكلام ده يعني مش متخيل صدقوا الكلام اللي ان الاسوره ده بتنزل أو صدقوا الكلام ده فاستخف قومه فاستخفوهم هم كانوا خفاف العقول فاطاعوا انه كانوا قوما فاسقين فالشاهد ان القران بيبصرك تعرف حقيقه عاد وفرعون واي امثال ابي جهل حقيقتهم علق وتعرف قدر من تعبد والى من تسجد ومن أنزل عليك القرآن إنه الذي خلق قدرة مطلقة يفعل ما يشاء في الكون مش كده سيدنا إبراهيم شايف النار ومش خايف اللي خلقها يطفئها الموضوع عنده هو خلاص رأى الأشياء على حقيقتها فخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يبقى أنت كنت ممتنع عن القراءة عشان حاجتين عشان عجزك عشان انت عاجز وعشان انت جاهل فربنا بيقول لك ربنا قدير وربنا كريم فاسلك هذا الطريق تخيل انت ماشي في طريق ربك اللي رب... الذي طالما رباك بنعمه الذي لطالما رباك بنعمه سبحانه وتعالى ربك قدير وربك كريم يعني لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طاغى سورة طه فسيدنا موسى طلب طلبات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي انشد به ازري فلما طلب الطلبات دي فربنا بيقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا دي مش اول مرة ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم في الساحل يبقى الذي طالما رباك بنعمه يعني ربنا ابتدأ النعم عليك وانت ما عملتش حاجة وانت لسه ما عملتش أي حاجة أفلا يتم نعمته عليك وأنت تطيعه يعني ربنا لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى مش دي انت كنت لسه ما عملتش حاجة وربنا اداها لك فلما تعمل هيديك طبيعي فالذي رباك بنعمه من قبل أن تفعل شيئا أفلا يتم نعمته عليك وأنت تطيعه اقرأ وربك الأكرم توكل انت بس على الله ربك كريم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بعضهم أشار أن معاملة ربنا قد تكون بأسباب وقد تكون بغير أسباب علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم بدون افتقار طغيان هنا الآية بتتكلم عن العلم هو علم الإنسان اللي هيتعلم العلم وهذا العلم لا يزيده سجودا ويزيده اقترابا زي ما في آخر السورة السورة بدأت بيقرأ وختمت بوسجد واقترب يبقى اللي بيقرأ بيسجد ويقترب اللي بيتعلم بيزداد إنما العلم الخشية زي ما قال ابن مسعود إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر يبقى العلم ال- الذي لا يزيدك خشية يزيدك طغيان والعياذ بالله علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى ليه الإنسان بيطغى يا جماعة ليه إنسان يبدأ يحس ليه يبدأ تشوف أفعال الإنسان أنه بيطغى في علاقته بالله إيه الأس- إيه السبب الرئيسي تقوله الرآه استغنى رآه الهاء دي عايدة على مين يعني لو عايزين نشيل الهاء ونحط الهاء ده ضمير عايزين نشيل الهاء دي ونحط اسم مش ضمير ايوه راى الانسان نفسه يعني شاف نفسه بمجرد ما تبصر بس وتعتقد في قدراتك هتبدا تطغى شوف مثلا واحد مريض على السرير يا رب يا رب يا رب اول ما رجله بس بره المستشفى ده هو لا ده هو لو كان نايم وبدا يقعد يبدا ينسى ينسى الاحتياج اول ما يحس بالاستغناء بالصحه او الاستغناء بالمال يبدا يطغى غشاوه الاسباب اللي بتخلي الناس تطغى لان المشركين في نص البحر قالوا يا رب المشركين اما جم في نص البحر قالوا يا رب لما فقد الاسباب قال يا رب فطبيعي ان اي حد بيفقد الاسباب بيقول يا رب ان بقى في ناس تدخل نص البحر وما تقولش يا رب دي ده مصيبه تانية ده زي لما تيجي تساله مين اللي خلق اقول لك ما اعرفش دول انا عايز اقول دول شواذ الفطر اصلا فطبيعي ان الانسان لما بيبعد عن الاسباب بيفتقر ربنا بيقول لك لابد ان تنظر الى الاسباب على انها لا تساوي شيئا الا بالله لازم ولا يا عم علاء مش معنى إن يعني انه مش معنى كده ان لا مش معنى شويه عضلات انك تفتق لا الموضوع مش كده يعني فلازم الانسان ما يطغاش بالاسباب كلا ان الانسان لا يطغى السبب الرئيسي ان رآه استغنى الانسان ده بقى تذكره بايه او هو يرجع ازاي ان الى ربك الرجعى لازم يفتكر ان يوم هيرجع لربنا خد بالك ان الى ربك الرجعى ديت خطاب للانسان الطاغيه وخطاب للانسان اللي هو بقى في الاول هو انسان فقير جاهل عاجز بادئ يجاهد وبادئ يتقرب الشبر الى الله فالمجاهده دي ربنا بيقول لك انت هترجع لربنا وهيعطيك ثواب كل خطوه خطتها ولا يظلمون نقيرا ولا قطميرا مفيش حاجة هتظلمها فإن إلى ربك الرجعى ربنا بيقول لك الإنسان اللي بيطغى ده افتكر إن في يوم هترجع لربنا وهتتسأل هذا الإنسان الذي طغى فعلاج الطغيان تذكر الدار الآخرة إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى من أول سورة في القرآن وربنا بيعرفك إن الطريق ده الناس مش هتسيبك تمشي فيه ربنا من أول سورة بيعرفك إن في أعداء أعدلك على الطريق والأعداء دول مش مثلا لما تيجي تدعو إلى الله يمنعوك أو لما تيجي تطلب العلم هيمنعوك أو لما تيجي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هيمنعوك لا لا لا ده بمجرد أن تصلي هيمنعوك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا إيه عبدا مش عبدا صلى عبدا إذا صلى يعني بمجرد ما يبدأ يصلي هيبدأوا ينهوك عن الصلاة في أعداء أعدلك مستنيين لحظة دخولك المسجد يمنعوك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها أعد لك بأطرقه إيه كلها مش أعد لك بسبل الإصلاح وسبل الصلاح سايبك لا في ناس هتنهاك حتى عن الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فربنا بيقول له اللي بينهى عبدا إذا صلى ده أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى مش جايز اللي أنت بتنهاه ده يكون هو اللي صح وشوف الخطاب يعني واحد بيعادي الإسلام وشوف الخطاب ربنا بيقول له إيه عارف زي سورة سبأ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ربنا بيقول لهم أنت تقول لهم واحد فينا صح وواحد فينا غلط لأن ما ينفعش حاجة اسمها اتنين صح أنت اللي صح يا عم إبراهيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم يبقى مرة تانية السورة دي بتديك البداية الصح واللي هيبدأ من غير سورة العلق هيضل البداية قد ايه الإنسان فقير وقد ايه الإنسان عاجز وقد ايه الإنسان جاهل البداية قد ايه ربنا قدير قد ايه ربنا كريم قد ايه ربنا حليم على هذا الإنسان الذي يصغى البداية ان الأسباب يا جماعة دي البداية يعني يعني 6000 آية وشوية 6200 آية وشوية و114 سورة دي البداية بداية هذا الطريق الطويل يعني دي أسس يعني دي العمود اللي بيغيب منها انهيار يعني زي ما في أركان وفي واجبات وفي سنن دي أركان دي عواميد ما ينفعش تغيب عند عن قلوب الناس وعن أفعالها البداية ان في ناس مش هتسيبك البداية ان الناس دي هتنهاك حتى عن الصلاة والبداية اهمية الصلاة اللي بدايته ما فيهاش صلاة قوية سواء في الفروض او في قيام الليل دي بداية ضعيفة بداية لا تكمل عبدا اذا صلى وربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر بالسجود لا تطعه واسجد كأنها واسجد أي واستمر في السجود يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم السجود ودي البداية فبداية من غير صلاة بداية لا تثمر يعني إنسان لا يقرأ القرآن في القيام يعني لا يقوم الليل بالقرآن ده بداية ضعيف هيكمل ازاي مفيش بداية أصلا مشرقة ولا محرقة ولا أي بداية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فنرجع بقى للخطاب ربنا بيقول له بيقول اللي بينهاه يعني أرأيت إن كان على الهدى اللي أنت بتنهى ما قالوش بل هو على الهدى وهو حتما على الهدى صلى الله عليه وسلم ربنا بيشوف الخطاب طب فكر طب مش جايز هو صح زي ما مؤمن قال فرعون قال لهم طب في احتمالين إياكوا صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم يعني هو إياكوا كاذبا فعليه كذبه بس في احتمال والاحتمال التاني عواقبه مش سهلة ففي احتمال فربنا بيقول له أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وفي قول مش معناه إن هو كنقاش عقلي لا ده معناه أرأيت إن كان على الهدى أفتنهاه لأجل أن يصلي ولأجل أن يأمر بالتقوى لأجل هذا تنهاه أي عقل تحتويه إيه يعني وأي تفكير تفكر يعني عشان بيصلي تقوم تنهاه يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه إنهم أناس يتطهرون لأجل أنهم يتطهرون لأجل أنهم يصلون يعني فلان متشدد ليه اصله بيتكلم عن الدار الاخر بجد والله فلان متشدد ليه اصل بيقول حرام وحلال امال اللي خليه الحلال والحلال مش عارف فلان متشدد ليه اصل بيقول كلمة كافر طب ما القرآن مليان كلمة كافر امال امال هو يعني امال كل واحد يعني ولا ايه فتجد يعني يعني انت بتنهاه ليه عشان بيصلي المشركين في مكة فزعوا فزعوا من صلاة أبي بكر في ساحة الدار كان يصلي صوته يبلغ الناس وكان رجل أسيف فكان النساء والصبيان بيجوا عشان يسمعوا صلاة أبي بكر فخافوا من صلاته شوف خافوا يعني ايه الناس مش خايفة من دعوتنا مش مش هما كان زمان صلاتهم تغير مجرد صلاته مش كده لما قوم شعيب حسوا ان هو اتغير فقعدوا يدوروا ايه الحاجة اللي غيرته لقوها الصلاة فقالوا له اصلاتك تأمرك كأن مفيش حاجة اتغيرت فيه غير الايه غير الصلاة والصلاة دي المحرك الاساسي اللي بيأمره وبينهاه لقوا ان الصلاة بتغير فيه فعلا الصلاة بتأمر بالمعروف وتنهاك عن المنكر فقالوا أصلاتك تأمرك كأن الصلاة اللي بتأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت إيه اللي حصل لك إيه الحاجة اللي غيرتك دي ليه الصلاة غيرتك كده إنك لأنت الحليم الرشيد إما قيل أي لكنت أنت الحليم الرشيد وإيه اللي غيرك أو استهزاء إنك لأنت الحليم الرشيد فالشاهد بين... كانوا ينهونهم عن الصلاة كانت الصلاة بتغير ليس فقط في أنفسهم ولكن في غيرهم تخيل لما مشهد الصلاة يغير الناس أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى طب اللي بينهى ده بقى طب هو بيعمل إيه طب انت هو انت شايف انه وحش عشان بيصلي طيب هو وحش انت بقى بتعمل ايه عارف لما يجي مثلا مذيعة قمة التبرج وبعدين بتستضيف واحد اسلامي وهي الحلقة كلها ان هو وحش ان هو متشدد وجاهل ومخرف ومخرب وهيدمر الاقتصاد طيب ماشي هو وحش انا وحش ايه الطرح بقى اللي عندك يعني ايه البديل انا انا دلوقتي مش انا انا وحش يعني زي سيدنا شعيب بيقول لهم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح يعني مش معنى انك تكرهني انك تخش النار يعني دلوقتي انا وحش تقوم ترمي نفسك في جهنم يا سيدي اعبد الله انت طبق انت الاسلام فانت دلوقتي انت بتكرهني طب اطرح انت بقى الطرح انت بتقول مش هو ده الاسلام خلاص قول بقى امال الاسلام ان احنا نقلع يعني ولا ايه مش فاهم ايه يعني ايه علاقه طب انا وحش ايه الطرح البديل فربنا بيقول له ارايت ان كذب وتولى طب هو عمل ايه غير ان هو كذب وتولى يعني هو ده البديل يعني انت بتنهاه وشايف ان هو ده البديل الم يعلم بان الله يرى يبقى الصوره دي حتى الان فيها نوعين من التهديد الأول إن إلى ربك الرجعى ده يوم القيامة وطوال هذه الفترة ألم يعلم بأن الله يرى الشعار ده يا جماعة يعني ده مش بس حتى نخاطب بيه الأعداء أنت لو شعارك قبل أي فعل بتفعله ألم يعلم بأن الله يرى يعني الشعور ده يدفع اللي بيخشى الاس... اللي بي... اللي بيعادي الاسلام انه يخشى الله يخوفه من ربنا ان ربنا شايفك ربنا يحاسبك على كل كلمه بتفعلها وزاد للانسان في الطريق الى الله عشان يخلص كلامه يخلص كلامه وافعاله الى الله جل تخيل شعارك في حياتك الم يعلم بان الله يراه انت مش عارف ان ربنا شايفك كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية إن الله يدافع عن الذين آمنوا أبو جهل قال أنا أكثر هذا الوادي ناديا حدش عارف يعمل لي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهره وأغلظ له القول عند الكعبة فقال ألم تعلم بأني أكثر هذا الوادي ناديا لئن رأيت محمدا يع... لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين ظهوركم لأطأن عنقه إن الله يدافع عن الذين آمنوا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية دفع بقوة ويؤخذ بناصيته ويلقى في جهنم والعياذ بالله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية تنزل في الخطاب كأنه إذا كان عندك من الناس فإن هناك زبانية ينتظرونك يدفعونك إلى جهنم دفعا والعياذ بالله وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ولا النادي الذي معك يستطيع أن يدفع عنك سندعو الزبانية الزبانية أصلا من الزبنة أي من الدافع بقوة سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب يبقى ربنا في ختام السورة خاطب خطابين خطاب للذي نهى وخطاب للذي نهي خطاب لأبي جهل وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمن سار على درب أبي جهل وخطاب لمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمن سار على درب أبي جهل اعلم أن الله يراك وأن الله سيعاقبك ولئن استمريت على ما أنت عليه سوف ينزل بك عقاب الله مهما كان معك من قوة ومن أسباب قضية الأسباب في الصورة واضحة جدا الاستغناء بالأسباب وإن استغنى بما معه من, من أقوام أبو جهل خطاب لمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على دربه لا تطعه واسجد الجمال في في الختام الصورة ان ابو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تسجدش ما قالوش حتى ما تصليش قال لئن رأيت محمدا ايه يعفر وجهه يعني السجود فجه الامر بنفس الشيء اللي نهاك عنه انك تعمله ده الاول يعني هو مثلا ما تتكلمش في الولاء والبراء مثلا تقوم انت تتكلم في ايه في مش في العقيدة في الولاء والبراء يعني نركز لان هو لما بينهاك عن شيء هو عارف خطورته تقوم انت تعمل ده يبقى هو لما ينهاك لما يقول لك مثلا ما تتكلمش مثلا عن احكام الاسلام في التعامل مثلا مع غير المسلمين تقوم انت تتكلم في احكام الاسلام في التعامل مع غير المسلمين السلام ورحمه الله وبركاته يقول لك ما فهو هو لما بينهاك عن شيء هو مش بينهاك اعتباطا ده هو عارف خطورة اللي بينهاك عنه وعارف تأثير اللي بينهاك عنه ثم انت تعرف ايه يعني احيانا انت مش واخد بالك من قيمة حاجة الا لما يقول لك ما تعملهاش انت مش واخد بالك من قيمتها اصلا فهو بيفيدنا يعني هو لما يقول لك ما تعملش حاجة انت بتستفاد بتعرف قيمة الحاجة دي بقى تعرف قيمتها ولما ربنا قال له اسجد عرفه قيمتها قال له اسجد وايه واقترب يبقى احيانا انت تبقاش عارف قيمة اللي اعداء الله بينهوك عنه لان هو جرب تأثير ده في نفسه وفي غيره هو عرف يعني لما يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه هم عارفين تأثير القرآن لما يقولوا له ائت بقرآن غير هذا هم عارفين تأثير هذا القرآن هو جربه في نفسه وفي غيره هو جربه فانت عارف قيمة ده فده يجعلك تزداد تمسكا بما نهاك عنه دي النقطة الأولى النقطة الثانية إن مش مثلا كلا لا تطيعه وجاهده وحاربه خلاص ولا تنشغل بيه وكأن وبعدين مش بس واسجد ده واسجد وإيه واقترب ده ده معاني إيمانية عالية يعني كأن انشغالك بعلاقتك بالله وبالوصول إلى الله وبالقرب من الله شغلتك عن أي شيء آخر حتى لو كان تهديد بالقتل أنت متخيل قصدي إيه؟ يعني شعورك إنك نفسك إنك توصل لربنا وأخيرا لقيت الطاعة اللي هتوصلك لربنا فأول لما تلاقي طاعة هتوصلك لربنا تقوم ماسك فيها حتى لو كان هذه الطاعة تحاط بمخاطر منها القتل إحساسك وانشغالك بنفسك انك توصل لربنا شغلك عن اي شيء اخر يعني مثلا قطر مثلا هيوديك اسكندريه وانت لازم تروح اسكندريه فقالوا لك الطريق ده القطر ده عليه قطاع طرق وناس هتطلع وانت عم تسال يعني الطريق ده هيوصلني يقول لك بس ده في ناس بي... يعني القطر ده بيوصل بس خد بالك انت لو ركبته في ناس هم يقولوا لك في ناس بتموت وانت تقول لهم ايه يعني الطريق ده بيوصل يعني الطريق ده بيقرب يقول لك بس الطريق ده في مخاطر تقول لهم الطريق ده بيقرب انت انشغالك بقربك وبتحصيل اسباب القرب من الله شغلتك عن اي شيء اخر حتى لو كان تهديد بالقتل انت مشغول واسجد واقترب ربنا دلك على وسيلة القرب منه سبحانه وتعالى أفتنشغلوا عنها لأمر علقة يعني بعد أن دلني الله عز وجل على أمر يقربني منه سبحانه وتعالى أنشغل عن هذا الأمر وعن قربي من ربي الذي خلقني وأكرمني زي ما في أول السورة أنشغل عنه لأمر شخص كائنا من كان والجمال في سورة زي ما كان دكتور حازم جزاه الله خيرا كان بيعلمنا يعني لكن الجمال في في شكل السجود بالذات ان السجود ده وانت ساجد دي الحالة الوحيدة اللي انت ما انت شايف فيها اللي وراك او بتشايف اللي حواليك يعني انت صلي وانت واقف لو جه واحد يضربك ممكن تتحرك بسرعة وانت راكع ممكن تتحرك وانت جالس وشايف وممكن تتحرك انما وانت ساجد ده انت قمة الاستغراق في الصلاة خلاص انت مش شايف يعني هو هيجي يموتني وانا ربنا بيقول لي استمر على السجود وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في حديث البخاري يضع عليه سلة جزور وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا من جمال ايضا الامر في كلا لا تطيعه واسجد واقترب ان الصورة ما بدأتش بلا تطيعه واسجد واقترب لا وده الكلام عن تهييج المعاني الايمانية بداخلك بتديك الطاقة انك تفعل هذه الافعال يعني الكلام اقرأ تتعلم وتقرأ القرآن وتفهم وتقرأ عن صفات الله وتعرف قد ايه ربنا قدير قد ايه ربنا كريم وتعرف قد ايه الانسان علقة وقد ايه الانسان جاهل وقد ايه الانسان عاجز بعد كل هذه المقدمات لما ربنا يقول لك لا تطيعه واسجد واقترب تستطيع ان تطبق هذا الامر بسلاسة زي ما ومن عائشة قالت اول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقلنا لا لا تشربوا الخمر لقلنا نشرب فالبداية قبل لا تطيعه انك لازم تعيش في معاني القرآن عشان تطبق هذه الأفعال الأفعال دي مش زرار بتعمله جواك اه اذا كذا اذا لا الموضوع مش كده الموضوع لابد انك تتعرض لإقرأ لمعاني القرآن وانك تعامل ربنا سبحانه وتعالى وتبدأ تصلي عبدا إذا صلى وتبدأ يعني تقف في وجه الأعداء شبرا بشبر وذراعا بذراع وتبدأ واحدة بواحدة فهذه المجاهدة وهذه المعاني بتخلي جواك القلب قابل لكلمة لا تطيعه واسجد اقترب فلما تنزل لا تطيعه واسجد واقترب تقوم انت تعمل ايه على طول عشان كده ايه الايه سجود تقوم ساجد مباشرة خلاص انت الايات اللي قبلها كانها سفلتت قلبك لقبول هذا الامر فلما يجي يقول لك لا تطيعه واسجد واقترب ما عادش جواك اسئله ما عادش طب ازاي طب ما ممكن يضربني طب ما ممكن طب ما ده ممكن ان انا م... طب ما عادش الاسئله طب اصل المصالح والمفاسد ما عادش الاسئله دي جواك خلاص الايات اللي في السوره خلاص ما هي وطأت اشد وطئا وطأت داست على كل الافكار السيئه والموسوسه اللي في قلبك نسفتها نسفا تنزل هذه الايه تجد قلب يستقبلها فتنزل بعد هذه السوره لا تطعه واسجد واقترب تقوم تسجد وتقترب فعلا وتزداد قربا من الله عز وجل بالسجود بعد هذه المقدمات ودي خطورة ان الانسان على طول يبقى منشغل بمعاني القرآن فيبقى قلبه سريع الاستجابة الانسان المنشغل على طول بمعاني القرآن وبيحاول يجاهد نفسه على تطبيقها ويحاول يتخلق بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن اللي بيحاول يفعل ذلك تجد قلبه وعقله وجوارحه سلس في الاستجابة لأمر الله عز وجل لأنه قلب ممهد ما فيهوش مطبات مش مليان مطبات لا قلب سهل لين في التعامل مع الله عز وجل سمح في قبول الأوامر والنواهي فدي كانت يعني وقفات سريعة مع سورة العلق أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يسأل يعني نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفهم كتابه سبحانه وتعالى وبالعمل بما فيه وألا يحرمنا من تدبر كتابه سبحانه وتعالى ومن العمل بما فيه فزي ما قلنا ختام سورة العلق دي البداية الصحيحة النظرة الصحيحة العمل الصحيح تبدأ بمعرفة قدر الإنسان والربوبية والخلق وقدرة الله المعجزة قد ايه الأسباب بتحجب الإنسان عن صفات ربنا سبحانه وتعالى هذا الطريق في من سيمنعك حتى عن الصلاة مش بس الدعوة هذا الطريق لابد فيه من جهاد هذا الطريق لابد فيه من ثبات هذا الطريق لابد فيه من سجود واقتراب هذا الطريق لابد أن تعرض فيه وألا تطيع من يحاول أن يبعدك عن الله عز وجل ولو بسجدة تبتعد عنه ولا تطيعه نسأل الله جل أن يثبتنا وأن يستعملنا في طاعته قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بس إن شاء الله ال- الأحد القادم كان المفروض تبقى سورة المدثر بس إن شاء الله إن ربنا يسر احتمال ربنا يمن علينا ونعفر جباهنا عند الكعبة زي ما احنا بقى في سورة اقرأ ربنا يمن علينا بعمرة يعني فأنا لسه التأشيرة ما جاتش فإن شاء الله الجمعة القادمة دكتور حازم آه، يقول لكم بقى أنا إيه إذا كان هسافر أو مش هسافر وإن شاء الله يقول لكم مش ه- هيسافر يعني إن شاء الله بيقول لكم إن شاء الله يقول لكم الجمعة الجاية مفيش درس يعني إن شاء الله الجمعة الجاية يقول لكم الحد مفيش درس خلاص بإذن الله عز وجل ونكمل بعد كده بإذن الله عز وجل المرة القادمة سورة المدثر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا